السلام عليكم يعني هندخل رمضان كده ازاي يا اخواني ما ينفعش عايزين كده وعليكم السلام دي السويس كلها تترج كده الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأحبابي في الله والالتزام فيها بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى يعني قوي ولا الالتزام هنا مش قوي ولا إيه انتوا رايكم ايه يعني انا زعلان والله يا جماعه انا وانا جاي المسجد دلوقتي لقيت قهوه كده ولقيت شباب كتير قاعدين قدام ماتش كوره قلت يعني يا رب ما فيش راجل من الرجاله اللي جايين يحضروا الدرس يقوم حاود على القهوه مديهم كلمتين وجايبهم وجاي يعني مفيش حد كده يا اخوانا يعملها عشان ربنا سبحانه وتعالى يتجرأ عشان الله سبحانه وتعالى يعني يريق وجهه لله يتمار وجهه لله سبحانه وتعالى اسال الله ان يستعملنا ولا يستبدل بنا كتم انفاس المفروض ان احنا الوقت يا اخوانا في هذه الفترة انفاسنا مكتومة كتم انفاس يعني ايه كتم انفاس الايام اللي جاية دي يا جماعة يعني اعظم عطاءات الله ستنهمر في الايام اللي جاية دي فانت دلوقتي ما انتش مثلا عشرة واقفين على باب واحد مليونير وهيوزع مثلا وظايف ايوه هيوزع شيكات وكل واحد قاعد مستني بقى الشيك بتاعه او الوظيفة اللي هياخدها او العطاء اللي هياخده يا اخوانا بكرة زي النهاردة كده ليلة النصف من شعبان باذن الله سبحانه وتعالى يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اسانيد يعني حسنها الشيخ الألباني رحمه الله أن الله يطلع إلى أهل الأرض في ليلة النصف من شعبان ويغفر للمؤمنين أو يغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن يعني عطاء عظيم من الله ليه؟ لأن في حاجة تانية اسمها رفع الأعمال إلى الله في شعبان ده دي قصة تانية عايزة كتم أنفاس 365 يوم من عمرك هيرفعوا إلى الله الأيام الجاية ومحدش عارف هيرفعوا إمتى وقد قال البعض أن من حكمة ليلة النصف من شعبان والمغفرة فيها ان لو الصحف بتاعتنا طلعت الى الله بذنوب السنة اللي فاتت كلها هيبقى شكلك وحش جدا وهيبقى وضعك وحش جدا فقال لك نفحة من رحمات الله سبحانه وتعالى ان يبقى في مغفرة عامة قبل رفع الاعمال الى الله الاعمال سترفع امتى الله اعلم زي ساعة الاجابة يوم الجمعة زي ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان انما في حاجة اسمها رفع اعمال السنة الى الله 365 يوم من عمرك سيرفعه الى الله انت عمرك فيه كام 365 يوم صحيفة سترفع وتغلق ولن تفتح إلا يوم القيامة اوعى تيجي ساعة أخطر لحظة في السنة وتنام اوعى تيجي ساعة أهم وقت في السنة وتنام الوقت ده لا يحتمل إلا كتم الأنفاس من أجل العطاءات اللي منتظرة في الأيام القادمة 365 يوم من حياتك من رمضان اللي فات هيرفع وكل صلاة وكل نظرة نظرتها وكل فجر راح عليك أو صليته وكل نظرة نظرتها الحرام أو نظرتها للمصحف أو كل حاجة سترفع حتى مثاقيل الذر من الحرام والحلال والطاعة والمعصية سيرفع إلى الله سبحانه وتعالى يبقى إذا ده عايز كتم أنفاس كمان وبعد كده رمضان بقى وما أدراك ما رمضان وما أدراك ما نفحات الله في رمضان وعطاءات الله في رمضان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة يعني اللي قاعد دلوقتي على القهوة بيتفرج على مباراة وانت قاعد في المسجد في مجلس ذكر هو لما يشوف اللي انت هتاخده يوم القيامة على مجلس الذكر ده هيتقهر من الندم يقول يا رب الساعة دي كان ممكن اخد بيها ده كان ممكن اخد بيها كتاب في عليين ما هو صلاة على إثر صلاة من المغرب للعشاء كتاب في عليين كان ممكن اخد بقى اجر المرابطين في سبيل الله فذلكم الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط كان ممكن اخد اجر حجة في سبيل الله لان مجلس العلم باجر حجة في سبيل الله كان ممكن اخد ثواب نصف الليل قيام ليل لان صلاة العشاء بثواب قيام نصف الليل كان ممكن اخد بيها حاجات كتير جدا وانا ما كنتش واخد بالي فتخيل يا اخي في الله ده دي الساعة العادية في اليوم العادي وفي الليلة العادية امال الساعة من رمضان هيتندم عليها قد ايه امال الساعة اللي بتروح من ليل او نهار رمضان كيف سيندم عليها كتم انفاس يا اخواني في الله الفترة القادمة هي فترة نفحات وعطاءات وفتوحات وامتحانات ولو رأينا ما يتنزل من خزائن الله في هذه الأيام لما استطعنا أن نتكاسل فيها النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للص... اللي بيقول أيقظوا صواحب الحجرات قوموا صحوا أمهات المؤمنين ليه يا رسول الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن لو شفتوا منظر العطاءات المنهمرة من خزائن الله في الثلث الأخير من الليل ساعة تنزل الملك محدش هيجيله قلب إن هو ينام فكتم الأنفاس ده معناه خليك جاهز خليك جاهز خليك جاهز للفتوحات والعطاءات يعني كان في آه، آه، طفلة كانت آه، بتكلم الشيخ أمين الأنصاري فزعلانة قوي يعني الكلام ده كان من سنين يعني سبع ثمان سنين ولا حاجة أو من خمس ست سنين فزعلانة جدا فبيقول لها زعلانة ليه قالت له أنا آه، كنت بتكرم من رئيس الجمهورية في مسابقة حفظ القرآن الكريم فأنا دخلت فبيقول لي نفسك في إيه فقلت له نفسي إن أنا أهلي أنا وأهلي نحج فقال طيب اكتبي لي هاتي لي اسم اهلك انت واهلك عشان اخليكم تطلعوا تحجوا على حساب الدوله فقالت له طب انا عايزه ورقه ورقه وقلم واكتب ومفيش ورقه ومفيش قلم التانيه قامت مطلعه ورقه من الشراب بتاعها مخبياها قالت له اتفضل ده اسمي واسم عيلتي عايزين نحج السنه دي قال لها خلاص انتوا تحجوا السنه دي التانيه ما كانتش جاهزه اللي كانت جاهزه هي وعيلتها طلعوا حجوا واللي ما كانتش جاهزه راح عليها الحج خليك جاهز خليك جاهز لان الفتح لما بيجي لازم تبقى جاهز رمضان عامل زي القطر لو القطر جه وانت مش واقف على المحطه القطر هيروح عليك القطر ما بيستناش حد خليك جاهز لما تبقى نايم في بيتك والساعه 8 والقطر الساعه 8 واحد بيصحيك تقول له ايوه انا هكب شويه ميه على وشي وانزل اجري واركب مواصله يا عم مواصله مين يا عم انت عايش في كوكب تاني ده يكون القطر بقى في المحافظه التانيه خليك جاهز لازم لما رمضان يجي فتحت ابواب الجنه الثمانيه تكون انت واقف على باب الجنه ما تكونش انت نايم في الغفله وتبدا تقوم وتجاهد انت لسه هتجاهد يا عم ده موسم حصاد هو ده موسم بذر وزرع خلاص يا عم اللي, اللي ذاكر ذاكر من زمان خليك بقى جاهد وشوف هتوصل لايه انما اللي- اللي واقف على باب الجنه تتفتح ابواب الجنه الثمانيه ليله واحد رمضان يدخل يعيش رمضان في الجنه يعيش رمضان في كنف الله سبحانه وتعالى خليك جاهز ليسوا سواء من اهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون مين دول اللي ربنا بيتكلم عنهم في آل عمران اللي هو علماء أهل الكتاب اللي هم مين اللي هم أسلموا لما جه الإسلام فربنا بيقول لك إيه بيقول لك من أهل الكتاب أمة إيه ها يتلون آيات أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يعني قبل ما الإسلام يجي كان في ناس من أهل الكتاب نايمة في العسل نايمة وكان في ناس مستيقظة وبتقوم الليل وبتتعبد لله وبتجاهد نفسها وبتزكي نفسها لما جه الإسلام اللي جاهز هو اللي قدر على نفسه اللي جاهز هو اللي اتبع اللي جاهز هو اللي خد الفرصة سبقك بها عكاشة سبقك بها عكاشة سيدنا عكاشة بن محصن إيه، سبقك بها لأنه هو اللي جاهز قال له أنا يا رسول الله خلاص هو اللي خد هو اللي فاز هو اللي فاز بهذا الثواب العظيم خليك جاهز حتى للموت الطيارة اللي المصرية اللي يعني ربنا يقبل إيه، إيه، يعني كل من مات في الجنة يا رب ويغفر له ويرحمه إنما يعني واحد راكب طيارة وهو في الهواء ما بين آه، قارة أوروبا وقارة إفريقيا وجاي في البحر المتوسط وفجأة يلاقي الطيارة بتولع وفجأة يعني اللهم اغفر لهم وارحمهم وإن كان يعني حد فيهم عايش أسأل الله أن ينجيه اللهم آمين وإن كانوا ماتوا أسأل الله أن يتغمدهم برحمته اللهم آمين إنما قضية إن فجأة وأنت في الهواء الموت جالك فجأة الموت جالك في مكان أنت لا تتخيل أن يأتيك فيه الموت وفي لحظة أنت لا تتخيل أن يأتيك فيها الموت كلنا يا جماعة زي الناس دي اوعى تفتكر أن الموت هيجي لك و... و... وهيديك إشارة قبلها خليك جاهز الموت جاي جاي ومحدش عارف هو جاي امتى وحتى اللي نايم على فراش المرض في مستشفى الموت بيجيله فجأة الموت بيأتي فجأة للجميع خليك جاهز انت جاهز انك تقول لا اله الا الله عند الموت انت جاهز لحساب الملكين انت جاهز ان صحيفتك تتقفل انت جاهز خليك جاهز حتى للابتلاءات والامتحانات قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون أي لا يمتحنون ربنا ما قالش وهم لم يفتنوا لا يفتنون مضارع يفيد الاستمرار يعني الامتحان جاي جاي كلكم هتمتحنوا في الدين كلنا هنمتحن في ديننا كلنا هنمتحن في ثباتنا على الطاعة الفتن جاية جاية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا القراءة المشهورة عودا عودا وفي قراءة عودا عودا ورا بعضه ورا بعضه هي نفس الفتنه بس جايه لك في صوب جديد كل مره الفتن جايه جايه الامتحانات جايه جايه كلنا هنمتحن في ديننا وربنا اغلى عندنا ولا الدنيا وفي ثباتنا وهنشتغل في الدعوه ولا لا وهننصر دين ربنا ولا لا وهنشيل ولا لا كلنا هنمتحن يا اخوانا الامتحانات قادمه خليك جاهز للابتلاءات لان الدنيا دار ابتلاءات والابتلاء جاي جاي والدنيا عمرها ما هتصفى الملك اللي كان بيحب جاريه اشد الحب فقال ستصفو لي الدنيا يوما انا هخلي الدنيا تصفى لي يوم كامل لما قالوا له ان الدنيا لم تصفو لاحد ابدا يوما واحدا جاب جنينه كبيره كده بتاعته قصر وقفلها عليه هو وهي وقعد بقى طول اليوم بقى يتكلم معاها بقى ويحب وتحب و... واليوم ده هيصفى لي عند العصر مسك عنبايه افتحي بقك عشان يعني ايه يلعبها فتحت بقها بيرمي العنبايه في بقها بدل ما تنزل في المريء نزلت في القصبه الهوائيه اتخنقت ماتت اتصدم فضل مش راضي يدفنها حتى اراحت لحد ما الريحه بتاعت العفن طلعت فدفنها مفيش حاجة اسمها ان الدنيا تصفى الابتلاءات قادمة طب والحل ايه انا عايز الدنيا تبقى حلوة انا عايز اعيش سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة خليك جاهز خليك جاهز للابتلاء خليك جاهز للامتحان خليك جاهز للموت خليك جاهز للنفحات والعطاءات والفتوحات التي ننتظرها في هذه الايام القادمه ليله النصف من شعبان رفع اعمال السنه كلها الى الله سبحانه وتعالى لو رفعت الاعمال وربنا قبلها يا بختك في رمضان يا بختك في رمضان لان اول ثمره هتجنيها من رفع الاعمال في رمضان لو ربنا قبلها هينزل ثمره العمل الصالح العمل الذي يليه هينزل الفتح عليك في رمضان ولو طلعت بذنوب واثام والعياذ بالله ممكن تنزل العقوبه عليك في رمضان يعني عايزين نبقى واخدين بالنا من هذه النفحات القادمة إخواني في الله عايزين من باب بقى خليك جاهز عايزين نبقى جاهزين بالعلاقة بكتاب الله زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تجعل القرآن العظيم إيه ها ربيع قلبي ولا ربيعا لقلبي ربيع قلبي ايه الفرق بين ربيع قلبي وربيع لقلبي ربيع يعني المطر اللي ينزل يخلي القلب جنة يعني كل آية تنزل كده ايه تطلع معنى جديد من معاني القلوب من معاني الإيمان في القلب القرآن ربيع قلبي ربيع قلبي يعني ما فيش مصدر لحياة القلب غيره ونور صدري مش ونورا لصدري ونورا يعني في فرق ان النجفة دي تبقى نور المسجد وانها تبقى نور للمسجد نور للمسجد وفي انوار تانية انما نور المسجد ما فيش غيرها الله ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري انا يا رب مش عايز حاجه تنور لي حياتي غير القران مفيش مصدر للنور في الحياه غير القران تعالوا ناخد يا جماعه صوره من صور كتاب الله تعالوا ناخد دلوقتي صورة من صور القرآن الكريم نبدأ نتدارس فيها ونتدبر فيها ونقرب من كلام ربنا ونقرأ القرآن واحنا فاهمينه يا اخوانا القرآن مش كتاب الحرف فيه بعشر حسنات ده ده شيء من عطاءات القرآن القرآن خارطة طريق خطة إنقاذ العالم القرآن هي روشتة إصلاح حياتك القرآن روشتات لحل جميع مشاكل حياتنا تفعيل دور القرآن في الحياة والواقع كفاية علمانية باسم الدين العلمانية هي فصل الدين عن الواقع احنا بنفصل القرآن عن واقعنا ومشاكلنا مش عارفين نستفيد من القرآن وهذا هو ما يريده العلمانيون عايزين نبدأ نفعل القرآن في حياتنا عايزين نبدأ نستفيد بآيات كتاب الله سبحانه وتعالى عايزين ناخد سورة البروج معاكم مصاحف عندكم هنا مصاحف ولا مش كفاية في مصاحف حد يقدر يوزع كده مصاحف بسرعة ولا المصاحف بتاعتكم فين يلا رجاله سوره البروج سطر 590 الجزء ال 30 نحن مجرمون في حق الجزء ال 30 سورة البروج خلاص كله فتح المصحف بتاعه خليك جاهز اللي معاه مصحف في جيبه بقى جاهز يوم مطلع المصحف على طول وماشي بالمصحف بتاعه ماشي بالبطاقة الشخصية إثبات الهوية بتاعه إثبات الانتماء لهذا الدين بحقه حقيقي ويقوم مطلع مصحفه بدل ما يقوم ويدور ويتعب وده جاب له مصحف ولا ده نساه خلصت المصاحف يلا رجالة شوية كحرطة انتوا متكحرطين ولا مش متكحرطين انا بحبكم في الله والله يا اخواني وهذا اللقاء غالي جدا على قلبي جدا جدا جدا يعني لا تتخيلوا انا سعيد بهذا اللقاء ده ولو خيرت بين هذا اللقاء وبين مليون جنيه والله يا اخواني لو لو خيرت بين هذا اللقاء وبين مليون جنيه لاخترت فورا بلا تردد بلا تردد يعني هيجيبوا لي كده شنطه كده فيها مليون جنيه حطها قدامي دلوقتي يقولوا لي تاخد الشنطه وتمشي ولا تدي اللقاء فورا هختار هختار ربنا يهدينا جميعا انا هختار طبعا هذا اللقاء يا اخواني مليون جنيه يا ابني ان احنا نتدارس ايات ربنا ت- تحفنا الملائكه تغشانا الرحمه تتنزل السكينه يذكرنا الله في من عنده هو ده يساوي ايه هو في حاجه في الدنيا تساوي ده احنا مصدقين ربنا ولا مش مصدقين ربنا سورة البروج اشمعنى يا جماعة اخترنا سورة البروج يعني يمكن قلنا ان احنا ناخد صورة اول حاجة من الجزء 30 عشان نبدأ نعيش مع الجزء 30 شوية اللي احنا مجرمين في حقه احنا قاعدين نصلي بالجزء 30 في المغرب والعشاء وال... والفجر و... واحنا مش مدركين المعاني العظيمة اللي في هذا الجزء وسورة البروج من الصور اللي مرتبطة بالواقع الآن زي واقع إخواننا كده في حلب وواقع إخواننا في سوريا وواقع ال- ال- الملتزمين والملتزمات في سائر البلاد والاضطهاد الرهيب اللي بيقع على أهل الدين من أهل الباطل ومن الفاسدين ومن الظلمة يعني في لما بشار رمى براميل المتفجرات فبرميل منها وقع على بيت كان في أسرة أم وولادها فالبرميل نسى في البيت فالست اتفرمت يعني الست جسمها اتقطع كل اللي في البيت ماتوا ما عدا طفل عنده سنة ونص سنتين ربنا قدر ان هو ينجو طفل عنده سنة ونص سنتين ويعني على ما جت الإغاثة الموضوع اتأخر فالطفل مش فاهم ومفزوع وجعان ومش عارف يعمل ايه وما هوش فاهم حاجة ما لقاش قدامه غير دراع أمه مرمي مسك دراع أمه ياكل فيه لان هو ده الحاجه الوحيده اللي عارف يلاقيها فاهم انها ممكن ينفع ياكلها او ياكل فيها فعلا زي ما ربنا قال وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود والسماء ذات البروج والسماء ذ- البروج يعني الحصون انت عارف لما كانت الصين مأجرة جزيرة تبعها لبريطانيا لمدة خمسين سنة حد فاكر اسم الجزيرة ايه كان في جزيرة تابعة للصين متأجرة لبريطانيا لمدة 50 سنة فبريطانيا جت بعد 50 سنة ومش راضية ترجعها مش راضية ترجع الجزيرة الصين عملت ايه قامت عاملة استعراض بالغواصات النووية وعاملة استعراض بالجيوش المسلحة بتاعت الصين انجلترا تاني يوم رجعت لها الجزيرة بتاعتها خلاص مش عايزين منكم حاجة خلاص احنا كنا غلطانين هي دي والسماء ذات البروج الحصون استعراض عسكري لجنود الملك وجيوش الملك في السماء اوعى تفتكر لما حصلت مذابح بنياس ولما حصلت مذابح مضايا ولا لما حصل مذابح حلب ولا لما اي ملتزم عشان دين ربنا وعشان الدعوة الى الله بيعذب ويضطهد في اي مكان في الارض اوعى تفتكر ان ربنا مش قادر ينصره عشان كده الصورة اسمها البروج الحصون الربانية المليئة بمليارات الملائكة في السماء كل النجوم والمجرات دي حصون مليئة بمليارات الملائكة في السماء الله قادر أمال ربنا ما بينصرهمش ليه قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم امال يا رب في ايه ولكن ليبلو بعضكم ببعض امال حضرتك وظيفتك ايه تنبل امال لما كل حاجه تنصر بالنصره الغيبيه امال فين الابتلاء اللي انت فيه امال الفردوس الاعلى معموله لمين هو الحديث اللي انتم معلقينه هنا دوت آه لو انفق احدكم لا تسبوا اصحابي فلو انفق احدكم ايه ملء احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا ايه ولا نصيفه هو ليه لان هما وقفوا مع الدين في وقت ما حدش يقدر يقف فيه وقفوا مع الدين في وقت الكل جبن انه يقف مع الدعوه فيه وقفوا مع الدعوة إلى الله في وقت الكل اتشغل بالدنيا بتاعته عنها لأنه وقفوا مع الدين والدين محتاج لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا اللي وقف مع الدين في وقت الأزمة لن يساوي بالتالي سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس والعياذ بالله هؤلاء امتلأوا بالنجاسة فأعرضوا اللي مرضاش يقف مع الدين وقت أزمة الدين فأعرضوا عنهم لكش دعوة بيهم مالكش دعوة بيهم خليك انت في طريق المواصل الى الله سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود اوعوا تفتكروا ان الدنيا ديت ما فيش فيها فصل تاني اوعوا تفتكروا ان المشهد النهائي ان الظالم تسلط على المظلوم ان اهل الباطل تسلطوا على اهل الحق ده في يوم تاني ده في يوم قيامة الادوار بتتبدل فيه في لقاء تاني بيبقى هؤلاء الطواغيت زي الزر حشرات بتداس بالرجلين وساعتها الله سيقتص لكل من ظلم في ذات الله وشاهد ومشهود اوعوا تفتكروا يا اهل الباطل ان الجرائم اللي انتوا ارتكبتوها في حق اهل الدين ان الهولوكوست اللي انتوا عملتوه لاهل الدين اوعوا تفتكروا ان ده عدى وشاهد الله شاهد الله راى ومشهود وكل شيء مشهود ومسجل ومكتوب ومصور عليكم إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون بداية خطيرة بداية قوية بداية بتقول لك والسماء ذات البروج السماء اللي فيها مليارات ملائكة بتعبد الله واليوم الموعود اليوم اللي بتتنزل ملائكة السماوات السبعة وشاهد ومشهود يوم عرفة ويوم الجمعة أكتر يومين فيهم تجمعات لأهل الدين كأن المعنى هتحاربوا مين انتوا بتحاربوا ربنا انتوا بتحاربوا جنود ربنا لن تنتصروا على الله لن تنتصروا على الله ولا يغلبن مغالب الرحمن سورة البروج يا جماعة السورة الوحيدة في القرآن اللي أبطال المشهد فيها هم العوام سورة البروج دي سورة وراها قصة القصة بتاعتها اللي هي قصة غلام الأخدود من القصص الخطيرة يعني ومن الشخصيات الجبارة اللي احنا محتاجين نقف قصادها سورة البروج سورة أهل الباطل وهم بيحاولوا يحرقوا المؤمنين زي ما عملوا مع إبراهيم اقتلوه أو حرقوه زي ما عملوا مع خباب والله لقد أوقدوا نارا فما أطفأها إلا ودق ظهري سيحت دهن ظهره عمر بن الخطاب بعد عشرين سنة شاف ظهر خباب أغمى عليه من منظر ظهره من آثار حرق النار من عشرين سنة أمال من عشرين سنة كان شكل ظهره إيه ليه دايما بيستخدموا أسلوب الحرق لأنه هو ده اللي في قلبهم تجاه الدين دايما الغل اللي في قلبهم تجاه الدين بيخليهم في النهاية تشابهت قلوبهم فتشابهت أفعالهم عايزين يتبعوا طريقة الحرق مع أهل الدين السورة سورة البروج وراها قصة قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم هم اللي هيشهدوا على نفسهم هم اللي هيشهدوا باللي عملوه في المؤمنين كل واحد فيهم هيشهد على الباقيين كلهم هيشهدوا على بعض كلهم سيتلاعبوا يوم القيامة بعد ما كانوا بيتعاونوا على أهل الدين في الدنيا وراء القصة وراء الصورة دي قصة غلام الأخدود لو جينا نشوف يا جماعة في الجزء الثلاثين هنلاقي ان القصص اللي في الجزء ال 30 ما هياش قصص انبياء يعني الجزء ال 30 ما اتملاش بقصص الانبياء امال قصه ايه قصه غلام الاخدود غلام الاخدود اللي اللي اللي الطفل اللي في سن اعدادي اللي غير بلد كامله اللي بالدعوه الى الله غير بلد كامله قصه عبد الله بن ام مكتوم اللي رايح للنبي عليه الصلاه والسلام الراجل الاعمى المسكين اللي عايز يوصل لربنا والنبي عليه الصلاه والسلام امامه صناديد قريش وقاده المجتمع المدني والنبي عليه الصلاه والسلام يتمنى ان دول يسلموا وتنزل سوره عبسه وتولى يعني القدوات اللي في الجزء ال 30 مين؟ ابن ام مكتوم الاعمى المسكين غلام الاخدود الغلام الصغير كان المعنى ان الجزء ال 30 جزء بدايه تربيه الصحابه في دار الارقم الجزء ال 30 ما جابش الانبياء الانبياء في الاول امال جاب مين جاب شخصيات عاديه جدا ولكن وصلت الى قمه في الدين كان الجزء 30 بيقول لك انت تقدر تعمل حاجه كبيره اوعى تستقل بنفسك اوعى تستقلي باللي ربنا ممكن يفتح بيه على ايديك النصر لدين ربنا اوعى تستقل غلام الاخدود بقى ايه للعالمين وعبد الله بن ام مكتوم ربنا نزل باسمه سوره عبس اللي هي الاسم التاني لها سورة ابن أم مكتوم الصحابي الوحيد اللي اتسمى باسمه سورة في القرآن وخلد ذكر هذا التخليد يعني قضية إن ما تستقلش بنفسك ما تستقلش بالفتح اللي ربنا ممكن يفتحه عليك حتى القصة دي الغلام سبق الراهب سبق اللي علمه والراهب قال له أنت اليوم أفضل مني أنت ممكن تسبق اللي علمك ممكن تسبق اللي دعاك ممكن تسبق الشيخ اللي انت التزمت على ايديه او اتربيت على ايديه انت ممكن تسبق خلي عندك طموح خلي عندك علو همة في الهدف في الوصول الى الله فهذه من اعظم الصفات التي يحبها الله في العبد المؤمن علو الطموح الايماني ان يبقى عنده طموح ايماني سورة البروج الصورة الوحيدة في القرآن وقد يكون في التاريخ اللي ابطال المشهد فيها هم العوام دايما العوام بيبقوا جبناء دايما العوام بيقولوا خليك جوه الحيطه او تحت الحيطه او او, أو, أو امشي من الدنيا خالص ومالكش دعوه بالمشاكل دايما العوام ما يقدروش يقفوا مع الدين وبيخافوا من اهل الباطل هنا العوام رموا نفسهم في النار عشان العقيده من امتى عمرهم ما عملوها دايما ابطال المشهد في التاريخ الانبياء الابطال اللي اتعلموا من الانبياء الناس اللي اتربت على ايد الانبياء دايما دول الابطال اللي بيحسموا المشهد انما احنا قدام حاله جديده ان ابطال المشهد العوام اللي ماشيين في الشارع رضوا يترموا في النار والام اترمت هي وابنها في النار عشان الدين عشان الدعوه عشان العقيده عشان تكون كلمه الله هي العليا ليه يا جماعه ما حد سأل نفسه اشمعنى في القصة دي العوام هم الأبطال عارفين ليه العوام ضحوا بحياتهم في القصة دي لأن غلام الأخدود الشيخ بتاعهم في القصة ضحى بنفسه عشان الدعوة لأن غلام الأخدود ما كانش داعية بيطلع على منبر ويقول كلام وبعد كده ما هواش قدوة في الواقع غلام الأخدود كان قدوة عملية في الواقع أمام الناس هو أول واحد ضحى بحياته عشان الدعوة فالناس اتعلمت إن الدين إن أنا أضحي عشان الدعوة قضية أنت قدوة ولا مش قدوة قضية الناس زهقت كلام الناس شبعت مننا كلام قضية ان الازمة الوقت ازمة قدوة لما الصحراء دخلوا لقوا موسى واقف في وش فرعون بيقول له اني لاظنك يا فرعون مثبورا انت شكلك هتودي نفسك في مصيبة الصحراء قالوا له اقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا ليه هم اتعلموا ان الدين ان هم ما يخافوش من فرعون لما لقوا الكلام ده عملي مش لما سمعوا الكلام ده في درس عشان كده من الحاجات اللي اتعلمتها ان الناس مش هيصدقوا ان في اخره لما نتكلم عن الاخره الناس هيصدقوا ان في اخره لما احنا نضحي عشان الاخره لما يشوفوا كلام عملي لما يشوفوا تضحيه عمليه الناس هتصدق يبقى الازمه اللي الامه فيها سببها مين احنا ليه لان الناس مش عايزه تشوف كلام الناس عايزه تشوف افعال الناس عايزه تشوف قدوه الناس لما شافت قدوه في غلام في سن اعدادي لما شافت قدوه الناس رمت نفسها في النار يبقى الناس مليانه خير احنا اللي مش عارفين نستخرج الخير اللي جوه الناس احنا اللي مش عارفين نفجر الخير اللي جوه الناس احنا اللي مش قادرين نستوعب الدين بجد ونطبق الدين بجد ونبقى قدوة في الدين وفي التضحية بجد وساعتها الناس كلها ستكون مثل أهل الدين مش بتوع كلام بتوع أفعال بتوع قدوة القصة اللي احنا فيها يا إخواني قصة آه، آه، آه، آه، قصة غلام الأخدود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود بداية حزينة قوي بداية أليمة كده بداية تحسسك إن في مذبحة حصلت والكل سكت وربنا بيقول لك اوعى تفتكر ان انا ما كنتش قادر ان انا دافع كان في حكمه ان من ان ده يحصل اوعى تفتكر ان ربنا مش قادر اوعى تفتكر ويحق الله الحق بكلماته مش بكلماتنا احنا الموضوع في الاخر هيخلص من فوق ولكن احنا كلماتنا هي محض امتحان احنا نستاهل ان ربنا ينصر الدين على ايدينا ولا لا ان الله يدافع عن الذين امنوا يدافع من المدافع كلمه المدافع الحربيه لفظ عسكري انتوا مش عارفين ربنا بيشيل عننا ايه بس يدافع عن الذين امنوا عن مين عن اللي شايلين قضيه الدين بحق وحقيقي عن ال... مش مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مش عايزين يشيلوا دين مش عايزين يشيلوا قضية الدين مش عايزين يشيلوا قضية الدعوة إلى الله قال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا المفسرين قالوا اهل الدين اللي بيتشغلوا بالدنيا ويسيبوا الدعوه وفرحانين ان الدنيا زهزهت معاهم يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا لما قريت تفسير الايه ديت قلبي اتشرخ يا جماعه حسيت ان احنا يا اخوانا بعاد قوي قوي قوي ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا عارفين قالوا مين قالوا دول اهل الدين اللي اتشغلوا بالدنيا عن الدعوه وبعد كده عايزين يتقال عليهم هم بقى اللي شايلين الدين وهم اللي وقفوا جنب الدين وهم انصار الدين فربنا بيقول لك ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا احنا ضحينا عشان الدعوه بايه ضحينا عشان نصره الدين بايه وعشان نشر الهدايه بايه بماذا ضحينا يا اخواني في الله يعني مفيش واحد بيعصي ربنا بره الا وقلبه مليان خير خطير جدا وياما واحنا قاعدين مع بعض يا اخواننا مره كنت قاعد مع احد اخواني كان لسه هو في بدايه يعني ايه طريق الالتزام ولقينا فرقه رقص كده بتتدرب على الرقص في ال هو الوقت ده من الدعاء فضل ومنة الله من الدعاء المعروفين يعني آه، آه، فبقول له تعالى نكلمهم قال لي قال لي نكلمهم ازاي و... و... ويكسفونا قلت له بس تعالى بدانا نتكلم معاهم كلمتين سبحان الله العظيم على التغير اللي حصل والسكينه اللي بدات تنزل والاستجابه والاعلان الندم طب نعمل ايه طب نتغير ازاي فهو راجع بيقول ازاي يعني الناس اللي واقفه تتدرب على الرقص دي بقت كده ازاي يا اخوانا يا اخوانا الناس مليانه خير قد يكون اكتر من الخير اللي جوانا بس ما حدش بيتكلم فلما كلم قال انك اليوم لدينا مكين امين سيدنا يوسف قال كلمتين عن ربنا غير النظام السياسي في مصر اتكلم عن ربنا اخذ بقلب الملك غير له النظام السياسي عشان اخذ بقلبه الى الله عشان كده في اخر السوره اللي هي سوره يوسف ربنا بيقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله فهمت الطريق بقى فهمت الطريق الطريق القلوب الناس اوصلوا لقلوب الناس وغيروا قلوب الناس بقدرة الله وربنا هيغير لكم الواقع كله ان احنا لا نكفر بقيمة الدعوة لا نكفر بقيمة الدعوة الى الله لا نكفر بالاثر التغييري للدعوه الى الله انك انت تشارك كم واحد التزم على ايديك انت مين فينا الوقت متابع واحد او اتنين متابعهم في الدعوه الى الله يا جماعه عشان يدخل رمضان بمدعو واحد او اتنين سبته بسببه والتزموا بسببه ياخد ثواب عبادتهم في رمضان وانطلاقهم الى الله في رمضان وبعد رمضان مين فينا مشغول بقضيه الدعوه الى الله من منا مشغول بهذه القضيه الخطيره العظيمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها ثم أداها دعا إلى الله يعني واحد سمع واحد سمع مثلا درس ديني وقام نازل مكلم اصحابه ومكلم الناس ومكلم الشباب و... الرسول بيقول لك نضر الله نضر دي تعرف في وجوههم نضرة النعيم يعني ربنا هينعمه في الدنيا قبل الآخرة يعني ربنا هيفتح عليه في الدنيا للآخرة ال- الذين يعملون في الدعوة إلى الله هم سفراء لله في الأرض سفراء لله في الأرض سفراء زي ما البخاري بيقول بأيدي سفرة قال سفراء سفراء للدعوة إلى الله في الأرض فتخيل بقى السفير الدولة بتعامله يعني بمعاملة راقية شكلها ايه انت بقيت سفير للدعوة بقى ربنا هيعاملك معاملة شكلها ايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن ابي طالب يوم فتح الحصن الثاني من خيبر قال له لان يهدي الله بك رجلا واحدا الحصن مقفول بقاله 15 يوم والمسلمين محاصرينه ومجاعة في جيش المسلمين والحصن لازم يتفتح والنبي مش بيقول له لان يقتل الله بك رجلا بيقول له لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير يعني لو التزم على ايدك واحد لو التزم على ايدك واحدة الخير اللي ربنا هيجيبه في حياتك بسبب ان التزم على ايدك واحد اكتر من الخير اللي هيجي في حياتك لو واحد ادالك قطيع جمال حمراء غالية الثمن هدية تخيل انت بقى لو واحد اداك قطيع جمال حمراء 3 4 5 مليون جنيه هديه هيملوا حياتك خير قد ايه اهو لو واحد التزم على ايدك لو تعبت بجد لو انت تعبت بجد لو بذلت وركزت مع واحد وخدت بايده وطلعته من بركه المعصيه وسندته لحد ما يبدا ينطلق الى الله ويقف كده في التراويح والتهجد واعتكاف رمضان يعبد ربنا ده ربنا يملى حياتك دنيتك قبل الاخره خير اكتر من لو جالك ملايين الجنيهات يعني الدعوه الى الله الاثر الدنيوي بتاعها في غايه الخطوره لا- يا اللي عايز دنيا اشتغل في الدعوة إلى الله يا اللي عايز كرامات وعطاءات اشتغل في الدعوة إلى الله يا اللي عايز رضا الله اشتغل في الدعوة إلى الله وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار هيتقتلوا في جهنم نفس القتلة اللي قتلوها للمؤمنين بس والعياذ بالله خلود بلا موت هيفضلوا يتقتلوها هيفضلوا نفس يعني لما لما سعيد بن جبير آه، الحجاج قال له اختر لنفسك قتلة قال بل اختر لنفسك أنت فإنك ما قتلتني قتلة في الدنيا إلا قتلك الله مثلها في جهنم أنت حر اختار لنفسك أنت اللي هتعمله في أهل الدين ربنا هيعمله فيك في جهنم والعياذ بالله قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود تفكرك بالفتن اللي احنا عايشين فيها دلوقتي ذات الوقود نص مليون موقع قذر بيدمروا الشباب وكل يوم يصوروا ويطلع مواقع جديدة وكل يوم افلام جديدة وكل يوم كليبات جديدة وكل يوم مواقع شبهات جديدة النار ذات الوقود عايزين يولعوها على الشباب عايزين الفتنة تفضل حريقة مولعة وقاعدين يكبوا وقود كل شوية أغاني جديدة مغريات جديدة فتن جديدة شهوات جديدة يعمل Arabs Got Talent لا اعمل كمان The Voice لا اعمل كمان X Factor لا اعمل كمان ما بطلش النار ذات الوقود ما بيناموش إذ هم عليها قعود قاعدين اهل الباطل قاعدين لك عشان انت ما تلتزمش قاعدين لك عشان انت ما تترباش قاعدين لك عشان انت ما تتغيريش اذ هم عليها قعود قاعدين عشان ما حدش يوصل لربنا انت متخيل المشهد ده اذ هم علي يعني الناس دي بتتعب يا جماعه الناس دي بتتعب جدا والله ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون الناس دي بتتعب الناس دي بتبذل مجهود جبار الناس دي بتضحي لما ربنا يقول في جيدها حبل من مسد لان هي كان عندها سلسله ذهب او عقد ذهب خلعته باعته عشان تنفق على حرب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني الناس دي بتنفق يقولوا اهلكت مالا لبدا رزم رزم رزم ده انا صرفت على حرب محمد بن عبد الله ملايين مملينه ي- بيتفاخروا هم انفقوا قد ايه على حرب الدعوه الناس دي بتضحي يا جماعه بل مكروا الليل والنهار الناس دي ما بتنامش عشان تخطط ضد الدين عشان تخطط ضد اهل الدين يعني ولولا قول الله والله غالب على امره ما هماش هيغلبوا ربنا لن يغالبوا مشيئة الله سبحانه وتعالى لولا هذا لكان الناس دي قضت على الدين من زمان لولا ويمكرون ويمكر الله لولا ان الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عن الدين ولن يتخلى عن الدعوه بس انت تستاهل ان ربنا ينصرك اذ هم عليها قعود شوفوا اهل الباطل بيبذلوا قد ايه عشان الباطل واهل الحق نايمين قد ايه شوفوا اهل الباطل لما كنا في اوغندا من كذا شهر يعني تلاقي واحد اجنبي ابيض كده وسايق عربيه كده زي زي ال four by four كده وماشي هم الاجانب الرجاله والستات اللي هناك دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه في اوغندا؟ بيعملوا ايه في بلد من افقر بلاد العالم؟ ما فيش فيها كهرباء احنا رحنا محافظه كامله كده ما بين اوغندا وجنوب السودان محافظة كاملة ما فيش فيها كهرباء مش ما فيش نور بالليل ما فيش كهرباء أصلا في كل المحافظة من أولها لآخرها الناس دي بتعمل إيه هنا والناس دي سايبة أوروبا بالحضارة والفلوس وال... والمليارات والمستقبل والمتع والشهوات جايين يعني عندهم رسالة تنصير عندهم رسالة من أجل نشر الدين بتاعهم أنت عملت إيه عشان الدين بتاعك انت ضحيت بايه عشان الدين بتاعك انت بذلت ايه عشان الدعوه الى الله اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود هيشهدوا على نفسهم يوم القيامة بكل حاجة عملوها عشان نفهم الآيات صح يا جماعة لازم نفهم إيه، بعض ملامح القصة القصة بادئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه صهيب الرومي اشمعنى صهيب اللي روى الحديث بتاع غلام الأخدود لأنه صهيب واحد اتكوى بالنار لأنه صهيب واحد اتعذب في ذات الله فدايما اللي ابتلي هو اللي بيحس بالابتلاء وهو ع- هتفهم الدين على قد ما انت عشت دين ع- الفهم على قدر المعايشة على قد ما انت نزلت الواقع على قد ما تفهم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فقال الساحر للملك إني قد كبرت فابعث لي غلاما أعلمه السحر الله أكبر الساحر ما هوش مؤمن بجنة ولا نار ومع ذلك عايز الباطل يمتد من بعده وعايز يجيب غلام ويتعب معاه ويعلمه السحر يعني مع انه هو لا ما هوش مستني جنة من ورا تعليمه السحر ولو خايف من نار لو ما اشتغلش عشان الباطل انما اهل الباطل عندهم انتماء للباطل للاسف الشديد ما هوش عند كثير مننا للحق ما هوش عند كثير مننا الاحساس بالرساله انك تبقى صاحب رساله وصاحب قضيه بيقول له اني قد كبرت فابعث لي غلاما اعلمه السحر الساحر ما قالوش ابعت لي 100 واحد ابعت لي 500 واحد اعلمهم عشان لا الساحر عارف ان الباطل لن يستمر في الارض الا بالتربيه الا لما يكون في تربيه اهل الباطل عارفين قيمه التربيه وعارفين ان الباطل مش هيستمر الا بتربيه قال له هات لي واحد بس يكون واحد متنقي يكون واحد مختارينه صح زي ما بتختار لبنتك ساعه الجواز تختار لدعوتك حتى لو هم اهل باطل هاتهولي وانا هعلمه كل حاجه واخليه يخلفني من بعدي ايه ده يا جماعه ايه الانتماء ده وايه المجهود ده الغلام بينما هو ذاهب الى الساحر الغلام بقى غلام فقير ويبدو ان هو ساكن على اطراف المدينه والا عدى بالصومعه بتاعه الراهب ازاي غلام فقير وغلام مسكين وفجاه اتقال له انت اللي هتبقى على الحجر وانت اللي هتبقى خليفه الساحر وانت اللي هتبقى الدراع اليمين بتاع الملك وانت اللي هيبقى الدنيا كلها بتخافك والدنيا كلها بتحترمك والدنيا تخيلوا الفتنة اللي كان فيها الغلام والغلام رايح كل يوم للساحر تحس انك عايز تمد ايدك جوه القصة تطلعه تنقذه من ايديهم حرام عليكم حرام لما تسمع ان المنصرين 80% من لاجئي العالم مسلمين 80% من مخيمات اللاجئين في العالم مسلمين للأسف الشديد المنصرين بيروحوا في هذه المخيمات ينقوا الأطفال اللي يبدو عليها ملامح النجابة والذكاء وياخدوهم مقابل مبالغ مادية عشان يربوهم على التنصير ويربيهم يبقوا جنود للباطل فانت وانت شايف ده قلبك هيتخلع قلبك هيولع عايز تمد ايدك جوه القصة تشيل الغلام حرام عليكم حرام عليكم تدنسوا فطرته حرام عليكم تلوثوا فطرته ولكن ربنا له حكمة وله لطف ان الغلام يعرف الساحر قبل ما يعرف الراهب ان الغلام يقعد ويسمع من الساحر ويشوف قصر الملك ويشوف الظلم من جوه يشوف المطبخ بتاع صناعة الظلم في البلد من جوه قبل ما يعرف الراهب الغلام لو كان عارف الراهب في الاول كان بقى راهب كان بقى راهب وكان شاف صومعة جنبه انما ربنا خلاه يشوف الواقع والفساد بتاع الواقع عشان لما يفهم الصح يقول انا لا يمكن اسكت عن الدعوة الى الله يطلع شخصية ايجابية شخصية ايجابية مغيرة الغلام صدره مليان احلام وصدره مليان اماني وصدره مليان افتخار بالوضع اللي بقى فيه في البلد فبينما هو ذاهب الى الساحر مر على راهب فجلس اليه فسمع كلامه فأعجبه الله أكبر على ترتيب الله طب عرف مكان الراهب منين بذرة بذرة مدفونة في الأرض مفيش حد حاسس بيها ولا حد مقدر قيمتها بذرة اسمها الراهب بذرة إنسان عارف ربنا ويقدر يدل الناس على ربنا ولكن مفيش حد يعرف عنه حاجة لو أنت فيك خير ربنا هيجيب لك الغلام لحد عندك لو انت عندك الراهب كان عنده خير ربنا جاب له الغلام لحد عنده كلمة سمعتها زمان من احد شيوخي قال لي اوعى تفتكر ان الدعوة الى الله ان انك عايز تشتغل في الدعوة فتشتغل قال لي لو انت فيك خير ربنا هيستعملك غصب عنك هتبقى عامل زي الكوبايه اللي قعدت تتملى تتملى فلما فاضت قامت فايضه على اللي حواليه قال لي لا انسى التشبيه بتاعه قال لي هتبقى عامل زي النهر اللي لما الميه فاضت فيه خلت الضفاف عن اليمين والشمال جنه فبيقول لي ان الدعوه ان انت تتربى وتتملى خير ساعتها ربنا هيستعملك انك تخرج الخير ده انك انت تنور للناس حياتها ربنا جاب الغلام للراهب البذره اللي محدش حاسس بيها ولا حد عارف قيمتها البذرة اللي الحق هيرجع للأرض تاني على إيديها يا ترى أنت بذرة من بذور الحق يا ترى أنت نواه للحق يا ترى أنت ربنا هيحق هيرجع الدين على إيديك في مكان من أماكن الأمة بعد ما الفساد هو اللي غلب وهم من بعد غلبهم سيغلبون يا ترى انت كده يا ترى انت فيك خير وربنا هيستعملك عشان يخدر قلوب بقت عامله زي الصحراء ربنا جاب الغلام للراهب فجلس اليه المفروض انه لما يسمع يقول له ايه يا عم الشيخ الخناقه اللي انتوا عايشين فيها دي ايه يا عم ده انا ده انت ما انتش عارف انا جاي منين وقدامي متع ايه الغلام اول ما سمع الراهب رفع الرايه البيضاء ايه ده انت مين انتوا الكلام الكلام اللي انت بتقوله ده فين وما سمعناهوش ليه ومخبيينه ليه ومحاربين الناس اللي بتقول الكلام ده عن ربنا ليه ومضطرينهم انهم يستخبوا ويبعدوا ليه والمصلحة مين الغلام سمع الكلام كيانه اتقلب غلام ذكي سمع الكلام بعد نص مليون موقع قذر عاملينهوله عشان ما يفوتش بعد مليون فرصة للفساد والفتنة عاملينها له عشان ما يفوقش بعد مليون وعد بالدنيا واغراءاتها والسلطة عاملينها له عشان ما يفوقش سمع كلمتين عن ربنا هدموا كل الباطل اللي هو مر بيه يعني احنا اقوياء يا جماعة يعني احنا مش ضعفاء يعني احنا مش غلابة بس انت اتكلم عن ربنا فلما تكلم الراهب انهار الباطل من قلب الغلام افتح بقك كفاية بكم احدهما ابكم لا يقدر على شيء البكم الدعوي اللي احنا عايشين فيه ده لحد امتى زي سيدنا يوسف فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين سيدنا اتكلم بس شوف ربنا قال كلمه يعني لفظ الكلمه هنا مقصود لان في الواقع اللي احنا عايشين فيه ده في ناس كتير قوي على الفيس إيه تلاقيها يأسة دعوة ايه بطلوا دروشة الواقع ده مش عايز دعوة الواقع ده هو الدعوة هي الأساس ولن ينجح أي وسيلة لتغيير الواقع إلا لما الدعوة تنجح كل وسائل التغيير الأخرى صفار والدعوة واحد لو الواحد جه الاصفار هتجيب نتيجة وهترفع قيمة التغيير لو الواحد غاب كل الباقي صفار قل هذه سبيلي هو ده طريق اللي هيوصلني ايه ايه طريقك اللي هيوصلك ادعو الى الله فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين انا لا انكر كل وسائل التغيير ولكن بعد نجاح الدعوه الى الله زي ما النبي عمل عليه الصلاه والسلام زي ما كل الانبياء عملوا زي منهج الانبياء في القران كله عشان كده ربنا بيقول الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه كلمه هتعمل ايه يا رب كلمه يعني يعني كلمة هتعمل ايه كلمة طيبة كلمة بروح الايمان والتوحيد ولا اله الا الله ومن القرآن ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ايه الآية اللي بعدها تؤتي أكلها كل حين كلمة الدعوة إلى الله مش هتموت ارمي بذرة كلمة الكلام عن ربنا في أي قهوة لأي شاب لأي واحد صاحبك لأي واحدة تعرفيها لأي شاب بيعمل منكر وأيقن إن البذرة مش هتموت أيقن إن ربنا هو اللي هيرعاها الله هو اللي هيرعاها سبحانه وتعالى الله هو اللي هيتولاها الله هو اللي هينميها سبحانه وتعالى يعني كان في مجموعة من الشباب الوقت كده بيعصوا ربنا وبعض إخواننا قاعدين حسيت ان انا يا جماعه هو احنا منافقين يا جماعه هو احنا لو ما فيش قدامنا ميكروفون وكاميرا مش هنتكلم عن ربنا هو انت لو مش درس عام ولما وليله و... و... وناس على نفس فكرك ودماغك ما انتش هتيجي تسمع عن ربنا بدانا نتكلم معاهم سبحان الله العظيم فعلا حصل تغيير فعلا حصل قبول وفتح من ربنا سبحانه وتعالى فقلت سبحان الله تؤتي اكلها كل حين ده اللي حصل ده مش الثمره ده ده بس بدايه الثمره ده لسه رمضان هيجي اتنين تلاته من دول ان شاء الله هيلتزم ممكن واحد من دول يروح يلاقي واحد قريبه مات الكلام يرجع تاني يفتكره ان شاء الله يلتزم تؤتي اكلها كل حين ان احنا نؤمن بقيمه الكلمه الراهب اتكلم ممكن يا اخوانا لو واحد مننا مكان الراهب ولقى غلام داخل عليه يبص له كده ايه ده واحد واحد داخل عليا هيعمل ايه الواحد ده هيأثر بايه هيغير في ايه ايه يعني التغيير اللي ممكن واحد يعمله وغلام صغير الراهب ما قالش كده الراهب عارف قيمة التربية زي ما الساحر عارف قيمة التربية الراهب عارف قيمة التربية وعارف قيمة البناء وعارف قيمة ان لو راجل اتبنى ممكن يغير واقع بس لو اتبنى صح ان احنا نفهم قيمة التربية انك تفهم انك لازم تستأنف بنائك لازم تست... ان اكبر خدمة تعملها للدين ان انت تتبنى وتتربى ان انت فعلا تبقى مبني جواك معاني دين متصل بالقرآن مقطع سجاجيد الصلاة في رمضان اعتكفت طلعت عمرة طلبت علم حفظت قرآن اشتغلت في الدعوة الى الله عشان ت... الدعوة اصلا جزء في بنائك وتربيتك انت نفسك في النهاية تقدر انك انت تخدم دينك لانك انت اتبنيت لانك انت اتربيت مش عاطفة وخلاص مش عواطف الراهب لما لقى الغلام داخل عليه ما استقلش بيه ما احتقروش ما قالش واحد يعمل ايه الراهب احتضن الغلام شباب كتير قوي يا جماعة محتاجين يلاقوا حضن عشان يتغيروا شباب كتير قوي يا جماعة محتاجين يلاقوا حد يفهمهم ونفسهم يفهمهم عشان يفهموا اوعوا تعتقدوا ان كل الناس اللي عايزه ربنا في في السويس هم الناس اللي قاعدين في المساجد دلوقتي اوعوا تفتكروا ان كل الناس اللي بره عايزه ربنا ولكن عايزين حضن يحضنهم عايزين حد يحتويهم عايزين يلاقوا واقع إذا أردت أن تغير الواقع فلا بد أن تكون واقع حتى لو الواقع ده إنك أنت تحضنه إنك أنت ترعاه إنك أنت تمدله إيدك إنك أنت واحد واقف على بير واحد بيغرق جوه البير واحد يصرخ الحقوني فالراجل وقف له على, على البير قال له إيه ده أنت بتغرق أنت هتموت أنت هتروح في مصيبة أنت الوقت هتقطع النفس وتضيع والتاني يقول له الحقني يقول له انت عارف انت لو غرقت هتروح فين انت لو غرقت هتموت وهيورثوك التاني يقول له يا عم الحقني وهو قاعد يوعظ فيه ويكلمه لو قام جاي واحد قال له يا عم بس خليك انت على جنب مد ايده قام طلعه يا عم طلعه يا عم معظم الناس عايزه واحد يمد لها ايده مش ع... يعني يا اخوانا والله احنا الوعظ الكتير قوي قوي قوي قوي قوي, قوي اللي موجود في الدروس والشرايط والسيدات والمواقع النت والقنوات الفضائية عارفين كل ده ليه؟ لأن احنا ما بنمدش ايدنا للناس فكل الوعظ ده مش جايب نتيجة لو مدينا ايدنا للناس واحد في المية من الوعظ ده يغير المجتمع كله لو بقينا عمليين لو نزلنا للناس بحق وحقيقي الراهب حضن الغلام بدأ الغلام يحضن الساحر ويحضن الراهب ما تستناش التغيير من اول لحظة في المدعو اللي انت ماشي معاه ودي من اسباب خسران شباب كتير كانوا على وشك الالتزام ان اللي بيدعوه يستعجل انت لسه بتسمع اغاني انت ف... يا عم اصبر بس الراهب كان الغلام يقعد يسمع ويقوم طالع على الساحر الراهب يكلمه كلام الحق وهو عارف ان الحق هينبت وعارف ان ربنا مش هيسيبه وعارف ان ربنا هيأيده سبحانه وتعالى ما دام اشتغل لنصر دين ربنا والغلام يطلع للساحر اوعى تفتكر ان الناس بتتغير بتك زرار قن وقف اوعى تفتكر ان الناس بتتغير في لحظه الناس فسدت على فترات طويله كذلك الناس لما هتتغير مش هتتغير مره واحده هتتغير واحده واحده فلازم واحنا بندعو الناس الى الله نفهم ان الناس هتتغير واحده واحده امشي معاه وادعوه وثق انك لو فضلت معاه الدين هو اللي هيكسب لان الدين اقوى من الدنيا والدين اقوى من المتعة والدين اقوى من اي شهوة في الدنيا الغلام بقى يروح هنا ويروح هنا مش عارف يعمل ايه في الاخر يقعد عند الراهب يقعد يسمعه كلامه وياخد قلبه يروح للساحر الساحر يقول له انت اتاخرت ليه ويقوم مديله علقه يروح البيت اتاخر يقوم مديله علقه مش عارف يعمل ايه فبيقول للراهب اعمل ايه قال له رحت للساحر قول له اهلي حبسوني هم اللي اخروني في شويه حاجات ولو رجعت لاهلك قول لهم الساحر اخرني وكان النهارده طالب مني حاجات زياده واخرني في شويه حاجات هو الراهب هنا عمل ايه يا جماعه الراهب هنا سمع مشاكل المدعو وحلها له مش قضية ان انا وعظك وفي الاخر اخرج بره الجامعة اخبط راسك في الحيطة ما هي دي الازمة اللي احنا عايشين فيها ان احنا ناجحين جوه الجامعة كلنا لو الوقت الامام طلع قرا سوره قاف اول ما يقول جاءت سكره الموت بالحق نص المسجد هينهنه هنعيط واحد قاعد دلوقتي تسمع كلام الدرس اه بص بقى هكسر السويس ان شاء الله ان شاء الله باذن الله جوه الجامعه احنا ناجحين اول ما بتخرج بره الجامعه يبدا الفشل اول ما بتخرج بره الجامعه تشوف الشهوات تبدا تصحى في قلبك تاني مش عارف تعمل ايه تشوف شاب ماشي مع بنت او شباب بيعصوا ربنا عايز تغير المنكر مش عارف تعمل ايه تروح البيت تلاقي اختك قاعده قدام قناه كليبات واخوك ماسك تليفون وقاعد في في معصيه مش عارف تعمل ايه تيجي ت- تنزل الكليه ولا الشغل الدنيا عايزه وقت والدين عايز وقت مش عارف تجمع بينهم ازاي مشاكل يا اخوانا لا الراهب ما قالش للغلام انا وظيفتي اوعظك بعد كده بره الجامع بقى شوف حالك انت ماليش دعوه ما فيش الكلام ده لازم الراهب كان انسان عملي ايجابي حل مشاكل الطالب عشان كده الغلام لما بقى داعيه كان يدعو الله واجه المشاكل يبرئ الاكمه وايه و- ويشفي الاعمى باذن الله وحده طبعا سبحانه وتعالى يبقى ال- التلميذ لما المربي كان عملي بيحل مشاكل الطالب الطالب لما بقى داعيه بقى بيحل مشاكل الناس الدنيا اتغيرت عشان الايجابيه عشان حل المشاكل عشان حل مشاكل الناس عشان النزول للناس الدين مش ان انا اقعد في صومعه وخلاص لازم يبقى في حاجة اسمها ان احنا نحل مشاكل بعض ان احنا نساند بعض فالراهب ادى للغلام حل ومع ذلك الغلام لسه ما خدش قرار الغلام لسه ما فصلش ما قدرش ياخد قرار فاصل التضحية كبيرة قوي قوي قوي قوي الغلام هيضحي بمستقبل دنيوي جبار هيضحي بفرصة دنيوية لا تأتي مرة في العمر أصلا عشان ينفع إنها تتكرر تاني ما تأتيش غير لواحد في دولة مرة في العمر الغلام التضحية اللي قدمها كبيرة قوي لسه مش قادر ياخد القرار ليش لسه مش قادر يفصل للدين فلما فصل طالوت الفتح بدايته فصل عشان ربنا يفتح عليك في الطريق لازم تفصل للدين لازم تاخد قرار ان الدين ده هو طريقك ان انت عايش عشان تنصر دعوة ربنا الغلام مرة ماشي لقى دبة عظيمة في رواية انها اسد وموقفة الناس الناس اول ما شافته الساحر العظيم تعالى يا باشا تعالى يا تلميذ الساحر الاكبر تعالى شوف هنعمل ايه بسحرك مع الدبة دي طبعا الغلام متصيط وهو من جواه ازمة صراع داخلي رهيبة يا ترى مين الصح يا ترى الراهب الصح ولا الساحر الصح معقوله يا جماعه اه معقوله يعني ممكن الناس اللي بره دي اللي قاعد يقول لك آه، آه، اللي وقف ضد الملتزمين في الفتره اللي فاتت و و و وسكت على الظلم آه، مش شايف ارحم انه مش شايف ارحم ان هو مش عارف يشوف غذيه بمعاني الحق عشان يعرف يشوف مش تقعد تنتقد فيه وتتشكل معاه وتصطدم بيه افهم التغيير بيجي ازاي الغلام واقف مسك حته طوبه صغيره زي ما هو صغير وبكره هيهد عرش الملك مسك حته طوبه صغيره وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه طب اشمعنى قال لو امر الراهب احب لانه هو مايل لكلام الراهب لان هو الراهب هو اللي بيقول له ربنا الساحر ما بيقولوش ربنا الساحر بيقول له جلا جلا انما الراهب هو اللي بيقول ربنا فلو فعلا شاف ايه يبقى في ربنا لو شاف آية ما هو عايش في بلد ملحدة البلد بتاعته كلها فيها إلحاد حدش مؤمن بوجود الله أصلا فمسك الطوبة وألقى بها على الدبة فقتل الله الدبة قتل الدبة ده نصرة لمين نصرة لمين للغلام غلط نصرة للراهب قتل الدبة ده نصرة للراهب مش نصرة للغلام ما هو الغلام لما حصل كده جري على الراهب انت الصح خلاص انا معاك خلاص انا هسمع كلامك بعد كده لما الراهب اشتغل في الدعوة ربنا اداله النصرات الغيبية عايزين ربنا ينصرنا عايزين ربنا يغير القلوب ويرجع يرجع القلوب الى الحق اشتغل في الدعوة الى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن ها حد عارف الكلمة اللي بعد كده ايه لا قبل يقلبها ان شاء كقلب واحد كقلب واحد قلوب شباب مصر واهل مصر اللي بيعصوا ربنا في ايد ربنا كقلب واحد ربنا يقدر يجيب القلوب كلها للدين في لحظه الله قادر ست اشتغل ربنا ينصرك ليه ربنا يأيدك ليه اشمعنى انت انت تستاهل ان ربنا ينصرك وان ربنا يأيدك فربنا اجرى هذه الآية نصرة للراهب وهنا حسمت المعركة وهنا بدأ الفصل الثاني إن الغلام خلاص فصل إن الغلام الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد الغلام طلع يجري على الراهب فرحان باللي حصل الراهب أول ما سمع الكلام بتاع الغلام قال له أنت اليوم أفضل مني أنت النهاردة بقيت أحسن مني ليه؟ لأن الراهب عبد بس إنما الغلام اشتغل في الدعوة كمان انما الغلام نزل الواقع يبقى اللي هينزل الواقع احسن من اللي مش هينزل الواقع يبقى اللي هينزل ويدعو الى الله وينزل وسط الناس ووسط الشباب ويدعو الى الله وسط الناس وينزل للمجتمع احسن عند ربنا من المتدين اللي مش هينزل للمجتمع فقال له انت اليوم افضل مني الغلام بدأ يواصل مسيرة الدعوة الى الله لدرجة ان الوزير بتاع الملك وزير الملك أسلم بعدما شفي من العمى الملك قتل الوزير الوزير أقرب واحد ليه أول واحد بدأ بقتله أقرب واحد ليه الناس دي عند الكرسي بتاعها ما تعرفش حد فرعون قتل مراته أحب واحدة ليه في الدنيا قتلها ساعة لما الموضوع يتعلق بالكرسي خلاص لا يلتفتوا قتل الوزير وبعد كده قتل الراهب فضل الغلام يعمل معاه ايه الملك عايز يرجعه بأي طريقة فبيقول له أي بني أي بني أي بني حبيبي تعالى كده يا حبيبي أي بني يا ابني أبلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص أبلغ من سحرك يعني إيه أي بني بيتبع مع أسلوب الخباثة يعني تع... بي... كأنه بيقول له تعالى في حضني ده أنا بحبك وبيقول له أبلغ من سحرك عايز الغلام يقول إن ده سحر لأن لو الغلام قال إن ده حق مش هيعرف يواجهه هواجه حق ازاي فرعون لما سيدنا موسى القى عصاه وبهره بالايات قال له ايه قال له فلناتينك بسحر مثله فرعون كان ذكي جدا فرعون عبقري فرعون عارف ان موسى اللي عمله ده مش سحر امال هو جايب له سحره ليه طب فرعون ما جابش لموسى فلاسفه ينظروا ليه فرعون ما جابش لموسى مفكرين يتكلموا معاه ويحاوروه ليه اشمعنى جاب له سحره لان لو لو فرعون قال ان اللي مع موسى حاجه غير سحر يبقى فرعون بيضيع نفسه يعني يا جماعه في ناس فاكره ان سيدنا موسى لو كان خسر قدام الصحراء كان خسر انما كان لازم يكسب موسى حتى لو كان كسب الصحراء وما اسلموش كان خسر فاهمين دي ولا لا موسى حتى لو كان كسب الصحراء بس ما اسلموش كان خسر ليه لان فرعون جاب موسى ساحر نشوف هو الساحر ده ولا الصحراء دول فلو الصحراء كسبوا يبقى موسى ساحر غلبان طب لو الصحراء خسروا يبقى موسى ساحر قوي انما الحل الوحيد قدام موسى ان الصحراء كانوا يقولوا ان ده مش سحر الحل الوحيد كان تحدي رهيب وقبله موسى فالملك عايز يقول ان هو ساحر الغلام مرضاش يتراجع الملك بعت معاه يعني كتيب الجنود كده قال لهم اطلعوا على جبل اول ما تطلعوا من فوق ما رجعش ارموه هو بيحاول يخوفه لما طلع على الجبل قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت فحدث الانزال فسقط الجند وعاد الغلام لو انت مكان الغلام لا يمكن هترجع للملك لو انت مكان الغلام الحمد لله ان ربنا نجاني الحمد لله ان انا نجيت بروحي ده كانوا عايزين يموتوني خلاص بقى روح بقى شوف حته بقى والله اهرب في اي حته الغلام رجع للملك تاني ليه في فرق بين واحد قضيته انه ينجو وواحد قضيته ان دين ربنا هو اللي يعلو في فرق بين واحد قضيته نجاته الخاصة خلاص انا عملت اللي عليا وواحد قضيته ان الدعوة الى الله تنتشر فالغلام الوز... المقصد بتاعه ما حصلش الدعوة لسه ما انتشرتش رجع للملك تاني الملك قام واخد معاه كتيبة بعتته البحر قال لهم يا لو ما رجعش في قلب البحر ارموه وهو في قلب البحر قال اللهم اكفنيه بما شئت فجاء اعصار فسقط الجند ورجع الملك في ايه قال له كفانيهم الله الملك بيقول له ما فعل اصحابك اصحابنا برضه دول جنودك انت هم لما يغرقوا بقوا اصحابي ولما يغرقوني يبقوا جنودك ما فعل اصحابك قال كفانيهم الله الملك مش عارف يعمل ايه فقال له الغلام شوف بقى الغلام ضحى بحياته في النهاية عشان الدعوة الى الله ازاي يعني مش لازم انتصار الدعوة معناها ان انت تنتصر مش لازم انتشار الدعوة معناها ان انت تنتشر ممكن موت الداعية هو السبب في انتصار الدعوة ممكن يكون موتك هو السبب في نشر دين ربنا واحيانا بعض الدعاة الان بيظن ان نجوميته هو وسط المجتمع نجومية للدين وده غلط فتلاقيه يتنازل في بعض الاحكام ويتصور مع بنات متبرجات ومع ومع ومع يعني هو مش يعني في في في النهايه هو عايز يوصل لايه؟ ان انا يا جماعه وصلت لهذه القطاعات، انت وصلت بس الدين ما وصلش. فرق ما بين ان انت تبقى نجم وان الدين يبقى هو النجم. فالغلام قال له انك لن تفعل انك لن تقتلني حتى تفعل ما امرك به. ما امرك به شوف بيكلمه ازاي قال له تجمع الناس جميعا في صعيد واحد شوف الذكاء لازم تجيب الناس كلها ده شرط ثم تاخذ سهما من كنانتي مش كنانتك انت الاسهم بتاعتك فالصو زيك من كنانت انا قدام الناس من الكنانه بتاعت انا ثم تاخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام طب الغلام ده مش كان اسمه احمد ولا محمد ولا ابراهيم الغلام الغلام قضيته ان اسم الله يعلو الناس كلها اسلمت بسببه ومحدش عارف اسمه الى الان محدش يعرف اسم الغلام القضية لتكون كلمة الله هي العليا مش يبقى اسمائنا هي الأع هي العليا واسمائنا هي المشهورة ان يبقى قضيتك ان الناس تعرف ربنا مش تعرفك انت ثم تقول بسم الله رب الغلام فانك حينئذ قاتلي قدام الناس كلها الملك يمسك سهم من كنانة الغلام ويضرب في الغلام فوقع السهم في صدغه فوضع يده على صدغه فمات كأن الضربة ما كانتش قاتلة أصلا يعني كأن الملك أصلا ما ضربوش ضربة قاتلة ولكن عارفين لما معاذ بن جبل كان بيقبل الطاعون اللي في إيديه ويقول اللهم إن هذا قليل وإنك تبارك في القليل عايز يموت ويقابل ربنا سبحانه وتعالى فقتل الغلام اتقتل الراهب واتقتل الوزير واتقتل الغلام اتقتل الثلاث وظائف اللي الدين محتاجها عشان ينتصر في الواقع المربي اللي قاعد عشان يخرج رجاله والداعيه اللي بينزل الشارع عشان يفوق الناس والراجل اللي عنده مركز دنيوي بينصر الدين بالوضع الدنيوي اللي ربنا اداهوله الثلاث مواقع اللي الدين محتاجها عشان يقوم اتقتلوا ومع هذا أسلم كل الناس فقالوا للملك والله وقع بك ما كنت تحذر لقد أسلم الناس الناس أول ما بيشوفوا منظر التضحية لا يتمالكوا مشاعرهم الناس أول ما بيشوفوا حد ضحى عشان ربنا بيصدقوا إن في ربنا الناس أول ما شافت مشهد التضحية الناس كلها فاقت لا يمكن الغلام يضحي بحياته عشان باطل لا يمكن الغلام يكون حاجة باطل ويضحي بعمره عشانها ويضحي بمستقبله وبالوضع الاجتماعي الجبار اللي كان هياخده عشانها يقينا في ربنا ويقينا في آخرة فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام آه لو الناس شافت أهل الدين بيضحوا عشان الدين مشهد التضحية بيلهب قلوب الناس الناس لما شافت منظر التضحية ما عرفتش تسكت فأمر الملك فخدت الأخاديد في الشوارع كلها اتعملت اتعمل هولوكوست في الشوارع خدت الأخاديد ومن لم يتراجع عن دينه ألقي في النار الغلام الداعية اتقتل والمربي الراهب اتقتل والوزير المالك لأسباب الدنيا اتقتل والمدعوين اتقتلوا وختمت سورة البروج بعد كل ما اتقتل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وحفظ دين الله وحفظ الله دينه لما اتبعوا مع الدين اسلوب القتل وبقوا قتلة قتلوا المؤمنين وفضل الدين محدش كأن المعنى يعني المعنى في الاخر يضحكك الصورة دي صورة القتلة اللي قتلوا غلام الأخدود وقتلوا في الآخر هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود اشمعنى فرعون وثمود ليه مش الأقوام لأن دول اللي اتبعوا أسلوب القتل برضه فرعون ذروني أقتل موسى ثمود تسعة رهط يفسدون لنبيتنه وأهله هنقتله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك آله دول اللي اتبعوا أسلوب القتل ففي النهاية بعد كل اللي اتبعوا أسلوب القتل دول في النهاية بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ لن ينتصروا على الله ولن يغلبوا مشيئة الله سبحانه وتعالى ويحق الله الحق بكلماته لم يعد للغلام كلمة بعد أن مات ولم يعد للراهب كلمة بعد أن مات ماتت الكلمات ولا كلمات البشر ولكن بقيت كلمات الله سبحانه وتعالى آخر وقفة بقى قبل ما نقوم نصلي العشاء وقفة إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ربنا بيكلم مين هنا ربنا بيكلم اللي حرقوا المؤمنين ربنا بيكلم الملك اللي حرق المؤمنين بيكلم جنوده اللي حرقوا المؤمنين ربنا بيكلم عتاة الإجرام بيقول لهم وهو الغفور يعني ممكن يغفر لي وبعد الغفور الودود الودود هو المحب لأوليائه المعطي عطاء الحبيب لحبيبه يعني مش بس يغفر لك ويقربك ويخليك من أوليائه اسم الله الودود جه في القرآن مرتين المرتين يطيروا العقل المرتين جم مع المغفرة هنا وهو الغفور الايه الودود والمرة الثانية في سورة هود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود استغفروا ودود مرة مع قوم صالح اللي حاولوا يقتلوه وعقروا الناقة ومرة مع اللي حرقوا المؤمنين في قصة غلام الأخدود والمرتين ربنا بيغريهم بوده بيغريهم مش انه بس هيقبل, هيقبل المغفرة منهم إن انه بس هيغفر لهم انه كمان ممكن يطلعهم لأعلى درجات الولاية وهي درجة العلاقة الخاصة بالله وهي درجة ود الله سيجعل لهم الرحمن ودا يعني مهما عصيت ربنا انت لسه قدامك فرصة مهما كنت عملت انت لسه قدامك فرصة مش لسه قدامك فرصة انك انت ما تدخلش النار لسه قدامك فرصة انك تدخل الفردوس الاعلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان الماضي بتاعك قدامك فرصة ما تضيعهاش ربنا فتح لنا الباب يا جماعة ألا تحبون أن يغفر الله لكم احنا داخلين على ليلة النصف من شعبان بكرة ان شاء الله بإذن الله هي ما فيش فيها فضل معين في عبادة هي ليلة مغفرة ربنا هيطلع عليك شوف انت لو مدير الشغل جه طلع عليك في الشغل هيبقى حالتك شكلها ايه شوف انت تحب ان يطلع الله عليك فيجدك في ايه حال ايه والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيغفر لاهل الارض جميعا الا مشرك او مشاح اوعى يكون في قلبك شرك بالله اوعى يكون في قلبك تعلق بغير الله اوعى تكون معتقد ان سعادتك في مجموع الثانويه العامه اوعى تكون معتقد ان سعادتك في انك تتجوز واحده معينه اوعى تكون معتقده ان سعادتك في انك تتجوزي عريس غني اوعى تكون معتقد ان سعادتك في شهاده معينه او ترقيه معينه او كورس معين اوعى تكون معتقد ان سعادتك في ايد حد غير ربنا ان نفعك وضرك في ايد حد غير ربنا ان مستقبلك وتحقيق طموحاتك في ايد حد غير ربنا ان حل مشاكلك وكروباتك في ايد حد غير ربنا اوعى ربنا يطلع على قلبك يجد فيه تعلق بغيره والا ستعذب بما تعلق قلبك به او مشاحن اوعى ربنا يطلع عليك يجد في شحناء بينك وبين حد من اخوانك يجد وانت ماسك مسجد من مساجد السويس في شحناء بينك وبين حد ماسك مسجد تاني يجد وانت داعي الى الله يجد شحناء بينك وبين داعي تاني يجد وانت شحناء بينك وبين جارتك او قريبتك او حماتك او اوعى ربنا يطلع عليك عشان كده قدامك 24 ساعة تصالح الدنيا كلها قدامك 24 ساعة تصافي الدنيا كلها ثم كتم أنفاس عشان رفع الأعمال إلى الله في شعبان الحق صلح صحيفتك الحق قبل ما الصحيفة تترفع وتتقفل الحق صلح صحيفتك الحق شيل السوابق بتاعتك منها عشان ما تلاقيهاش مستناك يوم القيامة الحق كتر الاستغفار في شعبان شوف العبادات اللي انت قصرت فيها طول السنة كتر منها في شعبان الحق صوم وقوم في شعبان خلي الصحيفة لما ترفع لربنا ربنا يفرح بيك ويفتح عليك بسبب اللي فيها اتعب عشان مستقبلك ومصيرك رمضان جاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعد طول شعبان لرمضان بالصيام استعدت لرمضان بايه كل نقطة في رمضان كافية لتغيير حياتك دعاء رمضان لوحده كافي لتغيير حياتك اعتكاف رمضان لوحده كافي لتغيير حياتك تهجد رمضان لوحده وتراويح رمضان بخشوع كافي لتغيير حياتك هتعمل ايه اوعى تكون ما انتش خايف على ستين دعوة مستجابة ما انتش خايف على ستين فرصة للعتق من النار ما انتش خايف على باب الريان عايزين مرة رمضان يجي واحنا جاهزين يا جماعة كم رمضان ضاع علينا لانه جه واحنا مش جاهزين عايزين مرة نستعد للشيطان قبل ما الشيطان يستعد لينا انه يوقعك في مغرز قبل رمضان قبل ما يصفد عشان انت تتلبخ بالمغرز ده في رمضان عايزين مرة نفوز برمضان بحقه حقيقي عايزين مرة نجتهد في رمضان يعني عذرا يا اخواني ولكن والله يا بس يعني فكرة يعني في ذهني كده عارضة يعني الان آه، آه، آه، المقصد ده يعني انا عملت له سلسلة بسيطة كده خفيفة صغيرة خالص اسمها رمضان في الجن آه، آه، آه، آه، الفكرة بتاعتها ان م- م- رمضان عامل زي مباراة لازم تجيب اهداف كل سنة بيضيع علينا رمضان لان احنا عايزين ناخد كل حاجة لا ركز حدد الاهداف بتاعتك حدد انت عايز تفوز بايه من ورا رمضان حدد انت انت السنه دي مركز على القران مثلا انا مركز على القران السنه دي كل يوم هاخده الجزء هقرا الجزء ده خمس ست مرات في اليوم وفي التراويح وهسمع تفسير الجزء او هقرا تفسيره من كتاب ركز ركز في حاجه عشان تخرج بحاجه ركز حط خطه رمضان من الوقت خليك بتخطط للفوز برمضان استراتيجيا خليك انسان بتخطط للفوز بالجنه بلاش تمشي كده وخلاص في الدنيا بنخطط وبناخد قرارات وفي الدين اي حاجه وخلاص ربنا يسددكم يا اخواني واحبابي في الله انا سعيد جدا بهذا اللقاء ويعني صدقا والله يا اخواني من زمان وانا نفسي ان ربنا يرزقني ان ان الواحد يستعمل في الدعوه الى الله في السويس بلد مباركه مليئه بالدعوه ومليئه بالدعاه ومليئه بالعاملين لدين الله ومليئه بالخير بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى ربنا يعينكم ويستعملكم والسويس دي تبقى عاصمه الدين في العالم على ايديكم باذن الله اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم اجعله فتحا على الامه اللهم بلغنا ليله القدر واجعلنا فيها من الفائزين اللهم انزل هدايتك على اهل مصر على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها واطفالها اللهم طهر مصر من المواقع الفاسده اللهم طهر مصر من الزنا والخنا اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات اللهم طهر مصر من التبرج والسفور اللهم طهر مصر من الرشوه والربا اللهم انصر دينك واعز اولياءك اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان يحكم واذن لكتابك ان تفتح له القلوب اللهم اعز العاملين لدينك وافتح لدعوتهم القلوب يا رب العالمين اللهم ايدنا بروح منك اللهم ايدنا بروح منك اللهم ايدنا بروح منك اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك